والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ونعيد ما شرعنا فيه وهو كسر الطاغوت الثاني وهو قول أهل البدعة إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل وقلنا أن هذا الكتاب من الكتب التي جديرة بالاهتمام لأنه يرد على أهل بدع على صوتهم وارتفع ذكرهم في مصرنا وفي عصرنا وتكلمنا فيما مضى عن مسألة التأويل وبين الإمام فيها خطأهم بصريح العبارة وأقوى البراهين وقال فيما قال أن فتح باب التأويل فتح الباب أمام الملاحدة وأمام الزنادقة أن يؤولوا الجنة بتأويلات بل وصل بهم الحال إلى أنهم جعلوا الأنبياء والمرسلين دعاه مصلحون للمجتمعات ولا يوجد إله ولا يوجد شيء كما قال الباطنية وجدنا بابا فتحتموه فدخلنا فيه هيشرع الإمام الآن إن شاء الله من أول لقائنا في المسألة اللي هي تكلم بها بعض من ينتسبون إلى العلم وحسبنا الله ونعم الوكيل لما قال إذا تعارض العقل مع النقل وجب أن نقدم العقل ونؤول النص وهذا كلام في غاية القبح بل في غاية الجهل ومن أجل هذا سأقرأ بتؤدة وأي إشكالية تعتريك نتجت من خطئنا في القراءة فأوقفني حتى نتباحث الموضوع بشيء من التؤدة وشيء من التفصيل وأقول وأكرر ولن أمل أخي طالب العلم أحكم أمرك حان دورك حان دورك قال كسر الطاغوت الثاني وهو قولهم إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل لأنهم ده كلامهم لا يمكن الجمع بينهم بينهما بالإيه وإيه كويس ولا إبطالهما يعني لا يمكن أو لا يجوز أن نبطل ما دل عليه العقل أو نبطل النص ده النص قدامك أهو تبطله إزاي ولا تقديم النقل ده الإشكال هنا بقى لأن العقل أصل النقل فاكرين المفتي وزيد وعمرو الحمد لله فلو قدمنا عليه النقل لبطل العقل وهو أصل النقل فلزم بطلان النقل فيلزم خد بالك من تقديم النقل بطلان العقل والنقل وده باطل هذا اللازم باطل فتعين القسم الرابع وهو تقديم العقل ده كلام المعتزلة في أصله والذي تبناه كثير من الناس في وقتنا ويدعون إليه وخد بالك يبذلون في تنفيقه وفي نشره كل ما يملكون ليه يا مشايخ لأن من لوازم تقديم العقل على النقل سيصل الحال إلى إبطال الشرائع ليه؟ احنا قلنا قبل ذلك العقول متفاوتة العقول متفاوتة فجلنا في عصر من العصور عقل قال لك أي نص يخالف عقلي هرده بعد فترة جلنا واحد تاني قال لك لا وأنا كذلك واحد ثالث وهلم حتى نصل إلى حياة إباحية لا يحكمها لا عقل ولا نقل وده المقصود وهذا الذي يدعو إليه العلمانيون الذين يسيرهم اليهود كما يريدون أرجو يا أخوانا يكون عندك أفق واسع وتصور عما يحاك بك ويدار من حولك وماذا يريد أعداؤنا منا هم طب احنا في بلدنا هم في بلدهم عاوزين منا ايه المسألة يا مشايخ كما قررها ربنا عز وجل في القرآن وليس هناك تقرير بعد تقرير الرب عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم طيب يا أخوانا دعوتنا كما تعلمون وقف عليكم ما تدخل في الإسلام وتصبح أخا لنا لك ما لنا وعليك ما علينا ولكن الحقد والحسد عمى قلوبهم فلا يسعون إلا إبطال شريعتك من أصلها هو ده الأصل وإلا العاقل الصريح طب خلاص ما أنت عندك شريعة يهودية وشريعة نصرانية شريعتك تنص على دعوة النبي محمد وأمرتك بالإيمان به لما لم تتبع شريعتك حقد وحسد ملأ قلوبهم فلا يرون إلا كل شر لكل مسلم كما قال ربنا عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم شوف مدى الحقد ومدى الحسد ومدى الغل أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء فدعوة تقديم العقل على النقل ديت بوق من أبواق المعتزلة في الصدر الأول في القرن الثاني واحنا قلنا قبل ذلك أن الأفكار تموت بموت من اخترعوها أم لا تموت ما تموتش ما هو شوف ذو الخيصرة فين ورجالته موجودة شوف واصل ابن عطاء فين ورجالته موجودة وهكذا فعاوزين يا اخوانا نحكم أمرنا والقضية مش قضية رفع صوت القضية قضية مناقشة علمية بأصول وبضوابط طيب يقول فهذا الطاغوت أخو ذلك القانون فهو مبني على ثلاث مقدمات هنا دايما عاوزك تاخد بالك من المقدمة والنتيجة ركز معايا مقدمة بتبقى عبارة عن معطيات مصدرها النقل الصحيح أو الاستدلال المحقق معايا مشايخ وده علم المنطق مقدمة معينة بجيبها طب جبت المقدمة منين؟ من نقل صحيح طب جبتها منين؟ من استدلال محقق من علم نظري أو علم ضروري فلما ثبتت المقدمة بتبني عليها نتيجة والنتيجة هي الثمرة والفائدة يبقى بناء على ذلك حينما أسمع مقدمة بنيت عليها نتيجة لا بد قبل أن تبطل النتيجة يلزمك أن تبطل المقدمة صح وإلا لن تتمكن من إبطال النتيجة ما هو حط لك مقدمة الأول واخد بالك وبعد ذلك بنى المقدمة بنى على المقدمة نتيجة النتيجة ما عجبتكش قلت له لا النتيجة دي باطلة انت كده ما انتش فاهم حاجة وسيتلاعب بك زي بالضبط هنا قال لك ايه فاذا قدمنا النقل على العقل لزم الطعن في العقل قول له لا من قال الكلام ده بقى من الذي قال إذا قدمنا النقل على العقل لزم الطعن في العقل وابتداء من الذي قال أن هناك تعارض بين العقل والنقل يبقى أنا قبل أن أسعى في إبطال نتيجته أسعى سعيا حثيثا في إبطال إيه أحسنت في مقدمته فاكرين كلام الأئمة الأكابر في أصول المناظرات أنا بختلف مع واحد معين أول شيء لكي أبطل أصله وأبطل مذهبه أشوف الأدلة اللي استدل بها فين مظبوط كده يا مشايخ أبطلها من أصله طب ما استطعت ليه أدلته صحيحة يبقى مش بالدراع النقطة الثانية أبطل الاستدلال من أدلته ما جيش بقى أبطل مذهبه قبل أن أتكلم عن أدلته يا أخوانا أرجو أن تتقنوا أصول العلم حتى لا يتلاعب بك معايا رجالة كده طيب يقول إيه فهو مبني على ثلاث مقدمات المقدمة الأولى ثبوت التعارض بين العقل والنقل طيب المقدمة دي صحيحة ولا باطلة أحسنتم باطل يبقى هو أثبت مقدمة باطلة بنى عليها نتيجة يبقى أنا في البداية كده أقول له طيب آه، تعارض بين عقل صريح ونقل صحيح النقل عندهم النقل ده آه، أخونا الشيخ أحمد قال يا رجالة الحديث ده في الصحيحين ومفيش فيه كلام واخد بالك طيب فين بقى العقل اللي عرض النص ده وعقل من أنا أمليت عليكم مبحث في العقل مختصر ومن جملة ما أمليته عليكم قلت لك العقول تتفاوت أم ثابتة بس تتفاوت وعلشان كده لو انتوا تفتكروا في مسألة التحسين والتقبيح مسألة التحسين والتقبيح اللي قالها المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة واخد بالك الأشاعرة أبطلوا العقل مطلقا المعتزلة اتكأوا على العقل أهل السنة قال لك لا العقل فعلا يحسن ويقبح أما ثبوت الثواب والعقاب والتكليف يكون بالإيه بالشرع وليس بالإيه وليس بالعقل يبقى أول مقدمة قالها مقدمة باطلة لأن القاعدة العامة عندنا كما قالها شيخ الإسلام لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح مظبوط كده بل العقل يشهد له ويؤيده مظبوط لأن الذي ها أرسل النقل هو الذي خلق العقل فمن المحال أن يرسل إليه إيه ما يفسده مظبوط يا مشايخ طيب لما يجي يقول لك لا ده بيتعارض قول له لا هو ما فيش تعارض ولكن الإشكالية عندك أنت عقلك منكوس وإحنا قلنا قبل ذلك يا أخوانا العقل الصريح هو العقل الذي يتمكن من الربط بين السبب والمسبب والذي يحرص على نفع صاحبه كلنا في حياتنا الدنيا لما تجد مثلا واحد بيتاجر و- والدنيا بحالها عارفة ان هو بيجيب بخمسة وبيبيع بثلاثة كل الناس بتتهمه في عقل ايه اللي جراه حتى لو فلوسه كتير ليه لان ده ضد ثوابت المعقول كذلك عندنا ثوابت المعقول يستحيل أن تتعارض مع نقل صحيح الثانية انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت اللي هي إيه؟ الجمع بينهم الإبطال تقديم النقل على العقل أو تقديم العقل على النقل معايا يا مشايخ معايا يا رجالة اكتب اكتب جنبك كده انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة اكتب الأقسام الأربعة دقيقة سأتركك تكتبها ثم أسمعها من أحدكم ركزوا مشايخ الله يبارك فيكم و- و- واللي احنا ماشيين عليه باستمرار وان شاء الله النحيل لا نريد ان نتعجل بل نحكم امرنا يبقى هنا بيقول ثبوت التعارض بين العقل والنقل مقدمة مالها يا شيخ مصطفى باطلة انحصار التقسيم في الأقسام الأربعة التي ذكرت وهي لا يمكن الجمع بين العقل والنقل ولا يمكن إبطال العقل والنقل ولا يمكن تقديم العقل على النقل ولا يمكن تقديم النقل على العقل دي الايه الأقسام الأربعة ها كتبتها يا علي ها اللي هي لا يمكن الجمع بينهم أي الجمع بين العقل والنقل ده الكلام ده عند التعارض واخد بالك ولا ابطالهما لان العقل دل والنقل دل ولا يمكن تقديم النقل على العقل ليه سيؤدي الى ابطال العقل ومن ثم ابطال النص وده كلام باطل ولا يمكن تقديم الايه العقل على النقل طيب الثالثه بطلان الاقسام الثلاثه ليتعين ثبوت الرابع اخونا الشيخ رجب يقول لي كده بطلان الاقسام الثلاثه ما هي واخونا ابو مالك يقول لي يتعين ثبوت الرابع ما هو نعم لا بطلان الأقسام الثلاث اللي هي والث... والثاني ها إبطالهما والثالث أحسن الرابع فين بقى يا أبا مالك تقديم العقل على النقل ماشي يا مشايخ طيب وقد أشفى شيخ الإسلام قدس الله روحه في هذا الباب بما لا مزيد عليه وبين بطلان هذه الشبهة وكسر هذا الطاغوت في كتابه الكبير اللي احنا قلنا ضرب تعارض العقل والنقل فنحن نشير إلى كلمات يسيرة هي قطرة من بحره تتضمن كسره وذلك يظهر من وجوه الوجه الأول أن هذا التقسيم باطل من أصله شوف بقى الذكاء فين ده بيبطل شغلتك من أصلها من أصلها خالص يعني عارف المثل المشهور اثبت العرش ثم انقش هو عمال ينقش وما فيش عرش تعمل ايه يا غبي هو نفس الكلام بالضبط يقول والتقسيم الصحيح بيعدله بقى هم ان يقال اذا تعارض دليلان سمعيان او عقليان او سمعي وعقلي طبعا انا مليتكم في اللقاء الماضي مظبوط طيب فإما أن يكون قطعيين يكون اللي هم مين السمع والإيه والعقل السمع يعني إيه أعيد تاني معلش اللي هو الكتاب والسنة والعقل ثوابت المعقول طيب وإما أن يكون ظنيين وإحنا قلنا الدليل السمعي يكون ظني باعتبار الثبوت ويكون ظن باعتبار الدلالة فاكرين ولا نسيته الدليل السمعي تاني القرآن والسنة القرآن يكون قطعي من ناحية الثبوت وممكن يكون قطعي من ناحية الدلالة وظني من جهة الدلالة واضحة؟ أما السنة فمنها الظني في الثبوت والظني في الدلالة ومنها القطعي في الثبوت والقطعي فين؟ في الدلالة يبقى الفرق بين الدليل السمعي من القرآن والسنة في الثبوت بس يبقى القرآن قطعي الثبوت أما السنة منها القطع ومنها الإيه ومنها الظن الظن اللي هو حديث الإيه الأحاد حديث الأحاد المعتقد فيه إيه يا شيخ يعمل به في كل شيء أحسن طيب نعم أي نعم اللي هو ثوابت المعقول وعدم ثوابت المعقول طيب فإما أن يكون قطعيين وإما أن يكون ظنيا وإما أن يكون أحدهما قطعيا والآخر ظنيا فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء اللي هو الجمع بين النقيضين هذا باطل يبقى لما اجي اشوف دليل قطعي هو الذي يستلزم مدلوله احنا ملينا عليكم قبل كده الدليل ما دل على غيره مظبوط والمدلول ما دل ايه عليه غيره واخد بالك ما دل عليه غيره كلما كانت الدلاله قطعيه كان الدليل قطعيا طيب وان كان احدهما قطعيا والاخر ظنيا تعين تقديم القطع سواء كان عقليا او سمعيا ده الكلام ده انت خد بالك عند التعارض ولم نتمكن من ازاله التعارض اه نقدم القطع على الظن وإن كان ضمنيين صرنا إلى الترجيح ووجب تقديم الراجح منهما فهذا تقسيم راجح متفق عليه بين العقلاء فأما نعم لا ملوش بس هو الإمام ابن القيم من براعته وقدرته على المناظرة اللي ملناها قبل كده من باب التنزل مع المخاطب أنا بقول لك أهو، بس هات أنت فأما إثبات التعارض بين الدليل العقل والسمع والجزم بتقديم العقل مطلقا فخطأ واضح معلوم الفساد الوجه الثاني أن قوله إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض طب ليه؟ اللي يأتي بها إن شاء الله نحسبه لماح إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض طيب عشان ما استعجلش أنا بها هقرأ تاني معلش استحمل لأن دايما إما تصل أنت للجواب بعناء أحسن ما تسمعه بسهولة يقول إيه لأن الدليل القطعي هو الذي يستلزم مدلوله قطعا فلو تعارض لزم الجمع بين النقيضين وهذا لا يشك فيه أحد من العقلاء طيب إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يريد به القطعيين فلا نسلم إمكان التعارض ليه أحسنت الجمع بين النقيضين والجماعة كل الجماعة اللي بيفهموا في اللي عندهم عقل يقول لك الجمع بين النقيضين مستحيل ينفعش خالص يعني ينفع كده واحد عاقل يقول لك زيد بن عمرو قائم جالس الساعة الخامسة في الطريق مساء يوم الأربعاء أي واحد يقول لك آه، يا ابن عزاؤنا في عقلك معروفة ليه جمع بين النقيضين طيب تا- تاني يا أبا زياد يقول ماذا تقول؟ نعم لا هو هو ابن ابن القيم يريد ان يقول مانع قال لك لا طيب لو عندنا تعارض بين دليل قطعي ودليل ظني ولم نتمكن قط من الجمع وده اصلا ملوش وجود ملوش وجود اصلا قال لك ففي الحاله دي تنزلا بنقدم القطعي على الايه على الظني ليه لان القطعي بيبقى قطعيه ثبوت وقطعيه دلال اما الظني ففي احتمال في عدم ثبوته وان كان ضعيفا معايا طيب يقول واما ان يريد به الظنيين فالتقديم للراجح مطلقا فاذا قدر ان العقلي هو القطعي كان تقديمه لانه قطعي لا لانه عقلي فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير والإطراح كونه نقليا خطأ يبقى هنا أنا برجح لأنه عقلي أم لأنه قطعي آه خدوا بالكم معايا وركزوا فيه عارف معنى قطعي يا مصطفى لو دليل عقل قطعي معناه شهد له الشرع شهد له الشرع ورجاء الله يبارك فيكم رجائي ما أمليه عليكم خذوه مأخذ الاهتمام الحاجة اللي بملاها عليك حاول تراجعها مرة واثنين ولو لقيت خطأ رد علينا كما حدث في إشكالية في مبحث المطلق في اللقاء الماضي وإن شاء الله سأعود, سأعود الإملاء لأن الخطأ جه في الفهم مش خطأ في الإملاء طيب يقول الوجه الثالث نعم هذا ليس له وجود إلا إذا شهد الشرع بصحته آه طيب أوسع معكم شوي الجماعة والكلام ده اللي حضر معانا شرح الورقات يفتكروا كويس قالوا إيه إن مصادر العلوم نوعين علوم نظرية أو علم نظري وعلم ضروري العلم الضروري إيه قالوا هو ما لا يقدر العبد على دفعه ما يق- ما لا يقدر العبد على إيه على دفعه وقالوا مصادره أربعة العلم النظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال أبدأ أفكر طب والكلام ده جه منين طب وما الدليل عليه أما العلم الضروري اللي هو ما لا قدرة للعبد على دفعه وقالوا مثله البداهيات البداهيات يعني ايه انا انا يعني بديه محمد دلوقتي عارف ان هو اسمه محمد ابن فلان وقاعد في مسجد التوحيد وجنبه صفوة اخوه وقدامه عادل اخوه طب ما دي بداهيات وايضا قالوا من مصادر العلم الضروري ما تمليه على العبد الحواس الخمس واخد بالك انا نظرت الى القمر فوجدته امامي طب ما هدفعه ازاي ده واخدين بالكم يا اخوانا فمساله دليل قطعي عقلي اللي هو العلم الضروري لا انفكاك للعبد عنه حتى العلماء علماء المنطق لما جم يعرفوه قالوا ما لا قدرة للعبد على دفعه أنا ما أقدرش أقول أنا مش أنا لا ده أنا أنا ما أقدر يستحيل ويستحيل مثلا أن أشم رائحة شديدة طيبة ذكية ومهما وضعت يدي على أنفي لا أتمكن من, إيه؟ من عدم شمه يبقى ما تمكنت من دفعها ده بيسميه علم إيه علم ضروري وأيضا قالوا ما تمليه عليه العادة الواحد أكبر من نص معروفة أي واحد عنده مسلم العقل يقول الكلام ده واضحة يا مشايخ المسائل دي وفي مبحث في بدايات علم المنطق وجدت من الضرورة أن أمليها عليكم ولكن لم أفرغ منه بعد طيب يقول فإذا قدر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه لأنه قطعي لا لأنه عقلي فعلم أن تقديم العقلي مطلقا خطأ وأن جعل جهة الترجيح كونه عقليا خطأ وأن جعل سبب التأخير والإطراح كونه نقليا خطأ الوجه الثالث قوله إن قدمنا النقل لزم الطعن في أصله ممنوع فإن قوله العقل أصل النقل طيب اللفظة ديت عاوزين نقف فيها شوية العقل أصل النقل عشان كده وديت دايما آه، أريد تكون معلومة موجودة عندك وقت ما تحتاجها تلاقيها موجودة لما جت المصيبة في عهد الخليفة المأمون وطبعا ما تخفاش عليك لما أراد أن يدخل كتب الفلاسفة وحصل اللي قصتكم عليه نقلا عن بعض أهل العلم لما شيع بعض الناس يجيبوا كتب الفلاسفة والملك جمع القساوسة وقال لا تراثنا محدش ياخده إلا قسيس خبير قال إيه اعطوه ما دخلت هذه الكتب على أمة إلا أفسدته واخد بالك جابوا ال ال ال الكتب وبدأوا يعربوها وانشغل كثير من جهابذة علماء المسلمين بعلم الكلام ووصلوا إلى السدة وصلوا إلى القمة علشان كده كتاب غياث الأمم من التباس الظلم للجويني ما تحاولش تقرأ فيه صعب جداً المنخول في علم الأصول أو المستصفى للغزالي نصيحة ما تقراش فيه مش بعجزك هتتعب ومش هتستفاد الناس دي يا مشايخ وصلوا إلى السدة في علم الكلام طيب لما وصلوا إلى السدة والذروة وشهد لهم الدان والقاسي بتقدمهم وصلوا للنهاية ندموا على ما فعلوا وقالوا ما وصلنا إلا إلى الحيرة والشك والتردد وندم واخد بالك وكلام الرازي معروف وكلام الزمخشري معروف وكلام الغزالي معروف حتى إن, إن أبو بكر بن العربي وهو من تلاميذ أبي حامد الغزالي قال دخل شيخنا في بطون الفلاسفة فلما أراد أن يخرج فما استطاع ومن أجل هذا اللي هو عنده نظر ثاقب في كلام أبي الحسن الأشعري في الإبانة ورسالة لأهل الثغر يجد لوسة الكلام موجودة موجودة يبقى وصل إلى السدة وندم أنت بتخوض التجربة تاني ليه عارفين الحكمة من جرب المجرب فعقله مخرب أهي دي طيب بيقول إيه فإن قوله العقل أصل النقل إما أن يريد به أنه هي الضمير عايد عليه كويس أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته يعني أنت لما قلت العقل أصل النقل تقصد إيه ما قصدك من العقل أصل النقل طيب فالإمام ابن القيم بيقول له إيه إما أن يريد به أنه أصل في ثبوته في نفس الأمر أو أصل في علمنا بصحته فالأول لا يقوله عاقل ولا ممكن حد يقوله ما فيش حد يقول ان العقل هو اصل في ثبوت النقل عارف معنى من لوازم الكلام ده يعني ايه عارف من لوازمه ما فيش اله مظبوط ولا لا ما فيش اله ما لما اقول ان العقل هو الاصل في ثبوت النقل يبقى امال فين بقى الاله الذي انزل هذا النقل اين هو الله يبقى ما فيش اله فعشان كده قال لك لا يقوله عاقل طيب فإنما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به واضحة ديت ولا مش واضحة تاني فإنما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفا على علمنا به يعني مثلا عملوا طريق لمسجد التوحيد من الناحية الجنوبية واخد بالك لا كده الجنوبية معايا واخونا الشيخ احمد عوض ما يعرفوش طب يا شيخ احمد انت ما تعرفوش فعدم علمك به لا ينفي ثبوته طالما انه ثابت في نفس الامر مظبوط كده يبقى الله سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى كن علمت انت بوجودي ام لم تعلم قضيتك انت ادي معنى كلمه فانما هو ثابت في نفس الامر ليس موقوفا على علمنا به فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر واضحة ولا مش واضحة مظبوط يا مشايخ فعدم علمنا بالحقائق يبقى أنا أجهل الحقيقة الفلانية طب بس موجودة من زمان زي بالضبط الفيروسات والأمراض وحركة البروتون والإلكترون والكلام تمام موجودة منذ ربنا خلقها موجودة بس ما عرفناش بها لما يعني ألبرت أينشتاين لما اخترع النظرية النسبية او السير اسحاق نيوتن لما اخترع الجاذبيه الارضيه او لما بمعنى ادق لما اكتشفها ما كانت موجوده من زمان منذ ان خلق الله عز وجل الخليقه طيب فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الامر فما اخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا ام لم نعلمه صح يبقى الحكمه في خلق ابليس موجوده عرفته خير وبركه ما عرفتهاش هي موجوده مظبوط يا مشايخ ولا لا اهو فما اخبر به الصادق المصدوق هو ثابت في نفسه سواء علمناه بعقولنا ام لم نعلمه يبقى المسيح الدجال موجود طب فين موجود بالعافيه لا بالنص مش بالدراع النص اخبرنا انه موجود وحديث صحيح وثابت وسواء صدقه الناس أو لم يصدقوه زي بالضبط الرحمن على العرش استوى هو مستوى صدقت به هو مستوى لم تصدق هو مستوى ينزل كل ليل آمنت بنزوله هو ينزل لم تؤمن هو ينزل واضحة يا مشايخ كما أنه رسول الله حقا وإن كذبه من كذبه كما أن وجود الرب تعالى كما أن وجود الرب تعالى وثبوت أسمائه وصفاته حق سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلم خد بالك كما أن وجود الرب تعالى هذا يعلم بالفطرة وبالعقل أما ثبوت الأسماء والصفات لا يعلم إلا بالإيه؟ بالنقل أحسن فلا يتوقف ذلك على وجودنا فضلا عن علومنا وعقولنا يعني احنا حتى لو لو لم نخلق هذا يؤثر في وجود الرب ابدا طب اذا كنا احنا عدمنا لا يؤثر ووجودنا لا يؤثر فكيف يؤثر علمنا وعقولنا ولكن نحن محتاجون اليه والى ان نعلمه فاذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن له قبل ذلك واذا فقده كان ناقصا جاهلا واما ان اراد ان العقل اصل في معرفتنا بالسمع ودليل على صحته وهذا هو مراده فيقال له أتعني بالعقل هنا القوة الغريزية التي فينا أم العلوم المستفادة بتلك الغريزة أقف عند هذا الحد ولا نتعدل وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أرجو كما تعتد أن تعتدنا نراعي ظروفنا ونعجل في نومنا الوقت الليل طال والدروس إن شاء الله بعد الفجر مباشرة جزاكم الله خيرا وصل اللهم